اسمع روح القدس الاله واحد امين في حياة الإنسان الروحية وفي ثباته على مبادئه وعلى القيم التي يعيش بها ينبغي للإنسان أن يكون حريصا وأن يسلك بالتدقيق في حياته وأريد أن أكلمكم اليوم عن التدقيق في الحياة الروحية الإنسان الروحي لا يتساهل مع نفسه في شيء مهما كان صغيرا من أسباب السقوط من أسباب السقوط اننا نقسم الخطايا الى خطيه صغيره وخطيه خطيره ونحترف مع الخطايا الخطيره ونتساهل مع الخطايا الصغيره وتساهلنا مع الصغائر يؤدي الى الكبائر ولذلك قال الوحي الالهي في سفر نشيد الاناشيد خذوا لنا الثعالب الصغيره المفسده للكروم الثعالب الصغيره المفسده للكروم ولا توجد خطيه مهما كبرت الا وبدات صغيره جدا ربما شيء بسيط او حسبه الانسان بسيطا لغايه لما كبر فمفروض ان الانسان يدقق في كل شيء ولا يتساهل مع الخطيه لازم يضع امامه مبدا ان اي خطيه ممكن تهلك الانسان اي خطيه يمكن ان تهلك الانسان ليس فقط الزنا والقتل والظلم والكذب اللي بيضيعوا الانسان او السرقه او خطيه من الخطايا دي ده المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم أهي أحمق دي لا زنا ولا قتل ولا سرقة ولا حد كم مرة الواحد بيستخدم كلمة أحمق ومترادفتها زي أحمق وغبي وما عندوش مخ وما بيفهمش ما كلها مترادفات لمعنى واحد المسيح طلب منا ان نكون انقياء القلب والنقاوه لا يجوز ان تعكرها اي خطيه مهما كانت صغيره لما يوجد ثوب فيه بقعه واحده اسمه ثوب وسخ مش ضروري يكون فيه 100 بقعة كفاية بقعة واحدة ولما صفحة مكتوبة يكون فيها شطبة أو لخبطة تعكر نقاوتها فمفروض الإنسان يكون مدقق في حياته لأن ساعات لما بنحاسب نفسنا على التفاصيل والمفردات التفاصيل والمفردات بننسى معنى كبير خالص وسط التفاصيل والمفردات المعنى الكبير ده انت بتحب ربنا ولا لا انت بتراعي شعور ربنا ولا لا سواء في الصغيرة او الكبيرة المهم ان الانسان يكون مدقق في حياته من جهة كل شيء لأننا غير مطالبين بالنقاوة فقط وإنما نحن مطالبون بالكمال الكمال كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل الانسان المدقق يحاسب نفسه على كل شيء ليس فقط العمل وانما ايضا الفكر والحس والمشاعر والاتجاهات حتى في بدايتها الاولى يعني مثلا ما تنتظرش لغاية لما تكره انسان وانما تدقق مع نفسك من الاول انا دلوقتي معاملتي ليه مش زي زمان معاملتي ليه مش زي زمان كلامي روحي اسلوبي مش زي زمان ندقق قبل ما نوصل للكراهية نشوف ايه اسبابها الانسان المدقق في حياته يبحث في كل خطية وفي اسبابها ودوافعها ودرجتها ويحاسب نفسه حسابا عسيرا العجيب ان احنا في محاسبة انفسنا شيء ومحاسبة الغير شيء اخر ربما ندقق جدا في محاسبة الناس وفي معاملة الناس لنا وفي اسلوب الناس معنا لكن من ناحيتنا نسامح انفسنا نحن لا نغفر للغير ولكن نغفر لانفسنا كثيرا بينما العكس هو الصحيح العكس انك انت تعذر غيرك وتدقق مع نفسك ولا تعذر نفسك التفت لنفسك من بداية القصة كلها اوعى تفتكروا البنت مثلا اللي بتتعب في محبة ولد من غير دينها وجايز تنحرف وتتجوزه ان الحكاية ابتدت كده بداية جايز البداية تكون بسيطة خالص تكون أهلا وسهلا تكون ابتسامة تكون كراسة محاضرات نقلتها ما زادتش عن كده وتتدحرج تتدحرج تتدحرج سواء تحس أو ما بتحسش لغاية لما تلاقي نفسها اتلبشت احترسوا من الثعالب الصغار المفسدة للقرون من بدء الخطية من أولها الإنسان المدقق في حياته لا يلتمس لنفسه عذرا في التقصير في أي فضيلة أو في ارتكاب أي خطية لا يلتمس لنفسه عذر وما أكثر الأعذار لا يوجد مبررات للخطية في الحياة الروحية ده مبدأ غير روحي لا يوجد مبررات للخطية في الحياة الروحية تقول انا غضبت عشان هو نرفزني هو نرفزني دي مش في الحياة الروحية لا يبرر ابدا والا حياة الإنسان تتوقف على المؤثرات الخارجية وإذا كانت مؤثرات ضاغطة ممكن تبرر الخطية وده مش معقول الخطية لا يوجد لها ما يبررها مهما كانت الخطية هي الخطية والأسباب الخارجية مفروض الإنسان ينتصر عليها يعني يوسف الصديق لم يتساهل مع نفسه مع ان الخطية كانت تضغط عليه بشدة كل يوم لكن لم يتساهل ولم يبرر داود النبي ما احتملش لحظة واحدة ووقع لكن يوسف لم يتساهل مع نفسه وكان مدققا في حياته الانسان المدقق في حياته لا يتساهل مع الخطيه انظروا ماذا يقول الرسول في عبرانيين أربعة بيقول لن تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه بيوضح العبرانيين يقاوم حتى الدم لا يتساهل انسان مدقق في حياته مدقق الانسان المدقق يحترس من الخطيه التي تاخذ شكلا اخر واسما اخر تأخذ شكلا آخر واسما آخر وتلبس ثياب الحملان والخطية التي تظهر في شكل ملاك من نور يكون واخد باله تمام لعل الخطية له فضيلة ويضيع يعني مثلا جايز القسوة تأخذ اسم الحزم وتلبس لبس غير لبسها وتاخد اسم غير اسمها الواحد يفكر ويدقق تمام دي قسوة ولا حزم جايز نرفزة في الكنيسة من المنظمين يفتكروا ان دي محبة للنظام وهي نرفزة وخطية غضب خدت شكل ياما خطايا بتاخد شكل الغيرة المقدسة تلاقي خطية إدانة الإنسان يمسك الكنيسة ويدينها في كل درجاتها بقول لك دي غيره غيرة بيتك اكلتني وهي بتاكله خطية الإدانة مش بتاكله الغيرة الإنسان يحترق في كل لفظ في كل استخدام للحواس ويحكم على نفسه حكم سليم لا يعرف الانسان الا روح الانسان الساكن فيه انت تقدر تفهم بالظبط الكلمة اللي بتقولها رايحة فين والنظرة اللي بتنظرها رايحة فين وفاهم نفسك كويس حتى لو بررتها امام الاخرين امام ضميرك انت عارف ان فيها غلط الانسان المدقق لا ينسى نفسه يعني ايه لا ينسى نفسه يعني جايز تكون بتتكلم مع واحد اكبر منك وتلاقي صوتك عالي شوية ايدك ابتدت تشوح اسلوبك مفهوش الاحترام اللازم ومش واخد بالك من نفسك نسيت روحك في العسكرية لو عسكري بيكلم ضابط يقف كده ايديه مشدودة ما يقدرش يرفع ايده يقول له اثبت خليك ثابت لو رفع ايده ولا شوح مش ممكن يبقى كسر الضبط والربط وحسن الانتظام العسكري لكن احنا عندنا ممكن الواحد يعمل زي ما عايز يشوح يزعق يستخدم الفاظ غير لائقه لا يحترم اللي اكبر منه ومش دريان بروحه مش دريان بروحه واثناء ما هو مش دريان جايز ينزل درجة في المعاملة يعني يتكلم مع والده زي ما بيتكلم مع أخوه والند بالند وكلمة بكلمة وده ما يصح أو يتكلم مع رئيسه زي ما بيتكلم مع زميله وده برضه نقص درجة وده ما يصح أو يستخدم بعض ألفاظ التدقيق ما يقبلهاش أقول لكم زي إيه؟ زي انت بتكلم واحد وتقول له انت بدل ما تقول له حضرتك وجايز يكون اكبر منك وقعدت تقول له انت انت انت وكلمة انت دي مش كلمة احترام الذي يدقق في حياته ما يقولش الواحد اكبر منه انت يعني ايه انت دي الذي يدقق يتخير الالفاظ الانسان الحكيم المدقق يتخير الالفاظ ويحترس من اللفظ الذي تشتم منه رائحة خطأ مش لفظ خاطئ تشتم منه رائحة خطأ او قد يؤول على خطأ او يفهم على خطأ يدقق في التعبير السيد المسيح في كلامه مع السامرية كان في منتهى التدقيق ومراعاة الشعور ولا يخدش نفسا مهما كانت خاطئة الإنسان المدقق لا يجعل وسيلة الفضيلة تكون خطيه مفروض الفضيلة وسيلتها فضيلة لكن إذا كانت الفضيلة وسيلتها خطية يبقى ما فيش تدقيق وفي خطية زي انت بتنصح واحد قم تجرحه النصيحة شيء وجرح الآخرين شيء آخر النصيحة فضيلة لكن جرح الناس طريق خاطئ في تنفيذ الفضيلة انت بتوبخ انسان على خطأ قم تحطمه التوبيخ شيء والتحطيم شيء اخر انت بتضحك مع مع انسان وتتبسط معاه قم تغلط فيه الضحك مع الناس شيء والغلط في الناس شيء اخر الانسان المدقق يفرق يفرق بين التبسط مع الناس والغلط في الناس يفرق بين الحزم والقسوة يفرق بين النصيحة وجرح الشعور يفرق بين الحكاية ومسك السيرة الحكاية شيء ومسك السيرة شيء الإنسان المدقق يحيا في حياته أعماله في ميزان من ذهب بمنتهى الدقة بمنتهى الدقة كل كلمة لها وزن وكل كلمة لها استعمال مش بس كل كلمة نظرات عينيه حركات ايديه طريقة وقفته طريقة ضحكه طريقة ابتسامه كله بتدقيق أولاد الله دائما مدققون في حياتهم يحتفظون بمثالياتهم دائما لا يهبطون من مستوى المثالية إلى ما هو أقل منه ولا يجمعون بين الله والعالم ولا تجرفهم الخطية دون أن يشعروا يعني إيه مثلا يعني واحد في البيت عنده تلفزيون يقول عايز افتحه على الأخبار يفتحه على الأخبار تخلط الأخبار يزيدها شوية بشوية لغاية ما يلاقي نفسه قاعد يسمع حاجات غير اللي كان عايزه وهو قاعد يسمع الحاجات دي يجي واحد يبص له يقول له يا خبر هي دي الاخبار اخبار ايه يا حبيبي؟ انت دلوقتي في اخبار قاعد ينجر حته بحته لغايه لما فقد نفسه صدقوني كتير من الناس اللي بيحضروا الروايات التمثيليه بداوا بالاخبار او بداوا بال بالجزء العلمي اللي بيدوه لل- الانسان المدقق يدقق مع نفسه كما مع الاخرين حتى وهو في حجرته المغلقه يكون مدققا في حياته واسلوبه البنت المحتشمه لا تكون محتشمه فقط خارج البيت مع الناس انما محتشمه ايضا مع اسرتها ومحتشمه ايضا في حجرتها المغلقه يعني لا تقعد بطريقه غير محتشمه ولا تنام بطريقه غير محتشمه ولا تستخدم ملابس غير محتشمه حتى في حجرتها الخاصه مدققه مع نفسها بتقول الملائكه سيفني وانا في حجرتي الخاصه اللي بيكون مدقق حتى في حجرته الخاصة يكون مدققا بالأكثر مع الناس دي الكنيسة بتعلمنا التدقيق في أمور طقسية جايز بعضكم ما ياخدش باله منها يعني مثلا تقول الكاهن لما يخش الهيكل يخش برجله اليمين مش برجله الشمال يمكن انتم ما بتلاحظوهاش لكن لابد ان يدقق الكاهن في هذا ولما يخرج يخرج برجله الشمال عشان تبقى اللي جوه هي رجله اليمين الكنيسه بتعلمنا احترافا كثيرا وتدقيقا كثيرا في يوم التناول لكي تعلمنا التدقيق في حياتنا افتكر مرة كنت موجود في الدير سنة 55 على ما اظن كنت راهب في الدير وجه الاستاذ ياسي عبد المسيح كان امين مكتبة المتحف القبطي ودخل قضى فترة كبيرة وبعدين ضرب جرة الكنيسة وأنا كنت معاه في القصر قصر الضيافة لقيته لبس وقعد يلبس البدلة والسر كله والجزمة والشراب وكله ده في عيال بيزوروا الدير ويروحوا الكنيسة بالبيجامة يروحوا الكنيسة بالجلابية بأي حاجة لا ما الكنيسة إلا لابس البدلة ليه؟ لئلا يفقد خشوعه من جهة الكنيسة او يفقد عدم احترامه للكنيسه ولازم يروح بالبدله وباخر لبس يقول انا اقدر اقابل واحد رسمي وانا كده بالجلابيه والشبشب البس مع ربنا برضه كده ناس مدققين واحد يكون على مكتبه الكتاب المقدس ويجيب اي كتاب يحطه فوقيه ان يلاقي واحد مدقق يقول له شيل مش اصول اي كتاب يتحط فوق الكتاب المقدس انسان مدقق بتراعوها في بيوتكم ده احنا بنراعي في الكتاب المقدس ان نقبل الكتاب قبل ان نفتحه ونقبله قبل ان نغلقه حياة التدقيق تعطينا الاحترام والخشوع واحد يقرا كتابه يروح حاطه كده ايه ده بكل تدقيق يضع الكتاب بكل تدقيق يفتحه بكل تدقيق يغلقه يتعلم التدقيق من الحاجات الصغيرة تعلم التدقيق في الأشياء الصغيرة تتطور إلى التدقيق في الأشياء الكبيرة على رأي المثل اللي بيحرص على القرش ما يفرطش في الجنيه اللي بيحرص على القرش ما يفرطش في الجنيه كمان انت لما تكون حريص في الشيء الصغير يبقى بالتالي الشيء الكبير ماشي مظبوط لذلك السيد المسيح كلمنا عن النظرة الخاطئة قبل أن يكلمنا عن خطية الزنا لأن اللي يدقق في النظرة هيدقق في العمل كلمنا عن الغضب قبل ما يكلمنا عن القتل لأن الحريص في الغضب مش ممكن يخش في القتل قال من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع ايه رقى دي يعني اي عبارة ما فيهاش احترام يا ريت تتعلموا التدقيق في حياتكم في انسان في كلامه ما فيش تدقيق ابدا تكلمه يقول لك لا يا شيخ لا يا عم ايه شيخ وعم دي صدقوني ما فاهمها لكنه كلام الناس تتعود واحد يقول له يكلمه يقول له صدقت صدقت صدقت الناس في معاملاتهم بيفقدوا التدقيق احيانا باسم الداله لماذا زوجان ارتبطا بالحب في الزواج بعد فترة يختلفان وقد يؤدي الأمر إلى طلب الطلاق ليه؟ ربما لعدم التدقيق الزوج يفتكر ما دام مراته يبقى ما فيش داعي للكلفة وعدم الكلفة معناها ياخدوا على بعض وياخدوا على بعض لا يدققوا في المعاملة وعدم التدقيق ممكن يكون فيه الغلط وممكن جرح الشعور وممكن عدم الاحترام وممكن عدم الاهتمام باسم رفع الكلفة باسم ايه رفع الكلفة ويفقدان حياة التدقيق باسم رفع الكلفة اتذكر في فترة وانا اسقف زارني بروفيسور كبير في اللغة القبطية وكان معاه زوجته واتكلمنا في العلوم القبطية وبعدين وهم خارجين راعى هذا الأستاذ إن لابد مراته تسبقه في الخروج تخرج قبل منه دول واخدين على بعض معلش لكن التدقيق يبقى موجود برضه زي ما بيحترم أي امرأة في الخارج ويقول لها اتفضلي يحترم برضه مراته ويقول لها اتفضلي لكن هل رفع الكلفة معناها زوال التدقيق احترسوا من هذا الامر احترسوا من من ضياع التدقيق نتيجة لرفع الكلفة او نتيجة للدالة او نتيجة للصداقة يعني ما دام صديقك قم تغلط فيه ما دام صديقك قم تغلط فيه قال لك يا عم ما تدققش ده اللي عاشوا بالحكمه ماتوا بالمرض اهدى عدم التدقيق حتى في القاعده الصحيحه الانسان اذا دخل عدم التدقيق في حياته كل حاجه تبقى بلا تدقيق كل حاجة تبقى بلا تدقيق لا يدقق في أكله ولا في شربه ولا في غسل إيديه ولا في نومه ولا في صحوه ولا في نظافته حياته كده تبقى مدحككة ملخبطة على بعضيها مفيش تدقيق صدقوني حتى الذي يتعلم التدقيق يبقى خطه خط دقيق وباين لا انسان يكتب اي كلام ويترك لاستنتاج القارئ آه، معنى الكلام يعني في واحد يدقق وكلمة شجرة يحط لها نقطتين فوق فوق التيه المربوطة ما يحطهاش ايه ليه بيدقق ده مش ممكن يغلط اللي بيدقق في الحاجات الصغيرة ما يقعش في الحاجات الكبيرة اللي دقق في الحاجات الصغيرة ما يقعش في الحاجات الكبيرة التدقيق في المواعيد ده في ناس بيجوا يسلموا الساعة سبعة ونص الاجتماع مفروض على الأكثر يكون سبعة يا جماعة عيب بتتأخروا ليه؟ معلش يا سيدنا يا معلش دي اتدهوست الحكاية وراحت تحت كلمة معلش تضيع أشياء كثيرة جدا من التدقيق لكلمة معلش بينما كلمة معلش يعني معناها ما عليه شيء يعني ما فيش شيء ضد الموضوع ده ويكون فيه أو واحد مثلا تكون بتتكلم يقول لك شو يقول لك ولا مؤاخذة بدون مقاطعة هقول لك كذا هو بيقول بدون مقاطعة وهي فعلا مقاطعة لكن يقول كلمة بدون مقاطعة علشان يغطي على المقاطعة بكلمة بدون مقاطعة زي الناس المدققين اللي تلاقي الحيطة منشور عليها اعلان كبير جدا مكتوب عليه ممنوع لصق الاعلانات وهو في حد ذاته اعلان في ناس لا يدققون لا يدقق في حياته حتى الحياة الاجتماعية الحياة الاجتماعية وليست الحياة الروحية لا يوجد فيها تدقيق انسان يعمل فرح في بيته ويخلي الميكروفونات ماليه الشوارع وفي تلامذه عندهم امتحانات ثانويه عامه وطول الليل رقص وغنى وهيصه طب والناس اللي قصادك دول ولا ولا يهمه مفيش تدقيق في الحياه الانسان المدقق ينظر الى كل امر من جميع زواياه وليس من زاويه واحده زاوية واحدة يبقى غير مدقق ينظر إلى الأمر من جميع زواياه ويتخيل جميع نتائجه وجميع ردود الفعل قبل أن يأخذ تصرف لأنه مدقق الكتاب بيقول اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء اسلكوا بتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء لأن الشخص المدقق إنسان حكيم على رأي الشاعر اللي بيقول قدر لرجلك قبل الخطو موضعها تاخد بالك انت حاطط رجلك دي فين هذا التفكير يختلف عن الوسوسة إنما هو لون من الحرص والمعرفة والحكمة وعدم التساهل مع الأخطاء وعدم التساهل مع الأخطاء حتى غالبية أخطاء القديسين كانت نتيجة عدم التدقيق يعني لوط حينما اختار الارض المعشبة لم يدقق تماما في دراسة اهل المنطقة وهل هم عشرة طيبة ام جيرة سيئة ما ما فكرش في دي لم يدقق الانسان الحكيم ايضا يدقق جدا في اختيار اصدقائه يدقق جدا في اختيار اصدقائه ومعارفه وصحبته ويدقق في المكان الذي يذهب اليه هل تحيطه سمعه رديه ام لا يدقق في حياته الروحيه وفي وظيفته ايضا وفي حياته الاجتماعيه يشعر كل من يحيط به انه انسان دقيق يقول لك ما تخرش الميه من ايده دقيق حريص ابحث ما هي الاخطاء التي تقع فيها نتيجه عدم تدقيقك نتيجه خلطك الامور ببعضها البعض نتيجه عدم الحرص ما هي الامور التي تعتبرها بسيطه وهي في حقيقتها ليست بسيطه ما هي الامور التي تعتبرها بسيطه وهي في حقيقتها ليست بسيطه ما هدف كل عمل ما دوافعه ما وسائله ما نتائجه شوف السيد المسيح في التجربة على الجبل كان في منتهى الدقة جوعان بعد صوم طويل والشيطان بيقول كل ان تصير الحجارة خبزا اي شخص عادي يقول له فيها ايه واحد جعان لكن السيد المسيح كان دقيقا في تصرفه كان دقيقا في اجاباته وفي معاملاته مع الناس والانسان المدقق كما قلت لكم يبعد عن الاعذار ويبعد عن التبريرات يبعد عن الاعذار ويبعد عن التبريرات انسان لا يدقق في صومه من اجل الصحه من اجل الشغل من اجل التعب يتطور شيئا فشيئا الى انه لا يصوم الظروف لا تتحكم في الانسان الدقيق انما الانسان الدقيق يتحكم في الظروف الانسان الدقيق يحتفظ بمبادئ وقيم لا يفكر في ان يعود ويناقشها ويتراجع عنها ده امر انتهينا منه ما نرجعش نتناقش فيه تاني الانسان الدقيق لا يقلد غيره من المتساهلين ولا يتاثر بهم ما يقولش الناس كلها كده الناس كلها كده دي مش شأنك شأنك أن تكون كاملا نوح ما قالش الناس كلها كده نوح ما قالش الناس كلها كده كان ماشي لوحده صح ولو كل الناس غلط مش كل الناس بيتأخروا في الشغل تتأخر انت مش كل الناس بيزوغوا من التذكرة في, في الأتوبيس تزوغ انت مش كل الناس بيتأخروا في المجيء للاجتماع تتأخر انت وإلا الحكاية كلها تلخبط الناس كلهم كده دي مش عذر الانسان المدقق ما يهتمش بيه حاجات كثيرة جدا في التدقيق لكي نكون مدققين في المعاد وان ال- الكاسيت ما ياخدش ازيد من 45 دقيقة اتفضلوا نصلي